من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد العقبات الموهومه هي اعظم بكثير في لمحل الاشتباه من العقبات الحقيقيه وأقول هي أعظم بكثير لمحل الاشتباه فمن العقبات الموهومة النعيم الأخروي والجزاء يظن بعض الناس أن من عمل ليدخل الجنة فإنه لم يخلص في عمله وهذا متواتر معروف عند علماء السلوك من الصوفية أنك إذا قصدت بعملك أن تدخل الجنة يبقى هذا قادح عندهم في الإخلاص حتى يعني ينسب إلى ربيعة العدوية المقالة الشهيرة قالت مثل العابد للجنة أو النار كمثل أجير السوء يعني لا يعمل لله انما يعمل للجنه او يعمل للنار وينسب اليها انها كانت تقول ان كنت عبدتك عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك وان كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني بنارك وان كنت عبدتك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك وانشدت شعرا تقول هذا المعنى كلهم يعبدون من خوف نار ويظنون النجاة حظا جزيلا أو بأن يدخلوا الجنان فيحظوا بنعيم ويشربوا سلسبيلا ليس لي في الجنان والنار حظ أنا لا أبتغي بحبي بديلا ويوم هذا المعنى يدخل ويلتبس على بعض طلاب الإخلاص كيف يكون طلب النار طلب الجنة والاستعادة من النار من عبادة أجراء السوء وها هم الأنبياء يدعون ربهم تبارك وتعالى أن يدخلهم في جنته وسيدهم صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس طلبا للجنة واستعادة من النار في سنن أبي داود أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما إني في صلاتي أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ كلموا كلام كثير وبتسأل الله أشياء كثيرة فأنا لا أحسن هذه الدندنة أنا لا أقول غير لا أقول غير شيء واحد اللهم ارزقني الجنة أو أعوذ بك من النار إنما دندنتك كلام الكثير الذي تقوله أنت ومعاذ أنا لا أحسنه أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن حولها ندندن ما نسأل الله إلا الجنة وما نعوذ به إلا من النار مهما تنوعت العبارات وطالت وقصرت لكن حول هذا المعنى ندندن فهم يظنون أن هذا قادحا في الإخلاص وقد فهموا الجنة غلطا إنهم يظنون الجنة رمانا وفاكهة ومتع ونسوا اعظم ما فيها وهو رؤيه الله تبارك وتعالى هي بتقول انا لا ابتغي بحبي بديلا فهي لن ترى الله عز وجل الا اذا دخلت الجنه واعلى ما في نعيم الجنه ان يرى الله تبارك وتعالى كما في الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه نادى مناد يا اهل الجنه هل رضيتم قالوا يا ربنا وكيف لا نرضى وقد جنتنا السعير وثقلت موازيننا قال فيكشف لهم الحجاب فيرون الله عز وجل فما أعطوا شيئا خيرا لهم من رؤية الله تبارك وتعالى ولما تلا الإمام الشافعي رحمه الله قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال لو لم يكن من عقوبة إلا الحجاب لكان كافيا لكان كافيا أنهم يحجبوا عن الله عز وجل ثم قال رحمه الله فلما حجب أقوام بالمعصية عرفنا أن أقواما يرونه بالطاعة استدل بالآية على رؤية الله تبارك وتعالى كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون هذه النعمة العظيمة فهذا النعيم الأخروي طلبه يظنونه معارضا للإخلاص وغفلوا وهم علماء السلوك عن طبيعة الإنسان إن الإنسان لا يعمل إلا إذا أجر أجري لو نصبت له أجرا عمل لو قلت له اعمل ولا أجر لك فترت همته لذلك نصب الله الجنة والنار في باب الترغيب والترهيب وأنتم تنظرون إلى الدول التي تتعامل بالقطاع العام فاشلة ليه؟ لأن الموظف بياخذ راتبه عمل أو لم يعمل بياخذ راتبه في النهاية إنما القطاع الخاص قطاع ناجح لأنه ربط الإنتاج بالأجر يقول لك مثلا القطعة بدرهم طيب أنت عملت قطعة خمس دقائق فتقول لنفسك طب لما أقعد فارغا؟ طب أنا أشتغل وكل قطعة بدرهم لكن أنا سأقول لك عملت قطعة عملت ألف هو عشرة دراهم في الشهر يبقى المنة تضعف وهذا شيء لا ينبغي عليه اثنان فكيف نزيل مسائل الترغيب ومسائل الترغيب وبعدين يقول له اطلب وجه الله ان الله عز وجل خلق الانسان كذلك يضادون فطرة الله وخلقه والرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل في غزوة أحد قال إني قال وكان يأكل التمرات قال يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله قال لك الجنة فالرجل يأكل التمرات وبعدين تذكر بقى الجنة ونعيم الجنة وهذا الكدر والنكد الإنسان بيعيش فيه مهما كان ملكا مطاعا متوجا نكد كلها نكد إنما الجنة دار النقاء الخالص يعني شوف بقى لما يكون سقفها عرش الرحمن وبعدين حصباؤها اللؤلؤ وطينتها المسك وما من شجرة إلا ساقها من ذهب وبعدين ال ال النساء لا تقل لي جمال لا تصف ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لو أن امرأة لو أن ما يقل ظفر لو خرج ظفر امرأة من الحور العين عملته للدنيا كده لأضاءت ما بين المشرق والمغرب هذا الظفر فقط يضيء ما بين المشرق والمغرب وإن الرجل لا يرى مخ ساقها من وراء الحلل سبعين حلة تلبس سبعين حلة ساقها مثل الزجاجة ترى مخ ساقها من الداخل من الحسن والجمال وبعدين نساء أهل الجنة الله عز وجل ذكر لهم صفتين قال حور مقصورات في الخيام مقصورة يعني النهاردة المرأة المنتقبة مثلا متشبهة بنساء أهل الجنة ليه؟ لأنها لما غطت نفسها قصرت حسنها على زوجها فلا يراها إلا زوجها حور مقصورات في الخيام لا يخرجن من الخيام طيب إذا خرجنا وعندهم قاصرات الطرف أتراب تقصر طرفها على زوجها لا تمد عينها إلا إلى زوجها فقط يبقى المرأة المتعففة بتتشبه بنساء أهل الجنة وأنتم تعلمون أن التشبه بالمغضوب عليهم ممنوع يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال صنفان من النساء لم أرهما من الصنفين نساء كاسيات عارية طب كاسية عارية ازاي لابسة هدوم شفاف فهي كاسية لكن عارية في الحقيقة رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لما تحب تصفر شعرها تقوم تصففه ايه فوق رأسها وعلى ناحية فالعلماء قالوا ان تصفيف الشعر بهذه الصورة وإن لم يكن ممنوعا لذاته لكن لأنه فيه تشبه بالمغضوبات عليهن تشبه بالمغضوبات عليهن فيبقى المرأة المسلمة لا تفعل مثل هذا فالتشبه بالمغضوب عليهم أو بالكافرين ممنوع على أي وجه والتشبه بأهل الصلاح مطلوب فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاحة أشوف نساء أهل أهل الجنة متعة كلها الجنة متعة كلها وروى الإمام البزار رحمه الله آه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديه مشوية الحديث ده بعض العلماء تكلم فيه لكن أنا خطر إيه عليه قصة لطيفة جدا رواها أبو علي الأبار في معجم أصحاب الصفدي بيقول بينما نحن نسمع هذا الحديث من شيخ من الشيوخ ورجل كان أتى بابنه كان سنه حوالي أربع سنوات أو خمسة قال ما أشك أنه دون السادسة قال سنه حوالي خمس سنوات فهو قاعد مع والده في الجلسة وبعدين الشيخ عمال يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان ووصل بقى للبزار وخد سنة للبزار وطلع وبعدين ذكر الحديث إن من أهل الجنة من يشتهي الطير فيخر بين يديه مشوية أما الولد الصغير قام قايل إيه على أرصة يعني يلقط الإيه الديك الرومي ده على أرصة قال فضحكنا جميعا وتعجبنا من فطنة الولد إذ أنه علم مع صغر سنه أن الإدامة يحتاج إلى خبز يعني الولد ايه ولد ايه ولد مفجوع في زمان يعني يعلم ان اللحم لا يؤكل الا بخبز فهو عايز ايه ولد ذكي بقى عايز يلقط الديك وهو نازل من السماء على قرصه كده ياكلها فهو متع اهل الجنه كلها ما يحوجك ربك الى السؤال ما تقولش انا عايز اكل رمان عايز اكل تفاح لا ما يحوجك بمجرد ما تشتهي تراه امامك ما هو السؤال علامه الذل السؤال علامة الذل لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه بعض الصحابة قالوا أوصنا قال لا تسألوا الناس شيئا فكان سوط أحدهم يقع منه يسقط من يده وهو راكب الفرس لا يقول يا فلان ناولني ينزل هو يجيب لا تسألوا الناس شيئا ليه لأن السؤال ذل سؤالك ذل يدل على حاجة وأنت تسأل كده وأنت غير محتاج لا محتاج واحد تايه عن العنوان يسأل أين العنوان واحد يريد مثلا شيء يحتاج يسأل عليه يبقى حتى لا يحوجك في دار الخلود والنعيم المقيم ويبقى انتهى الذل بالدنيا والذل لله تبارك وتعالى وانتهت الحاجة إلى الخلق يبقى من تمام المتعة انك انت ما تشتهيه تجده امامك يبقى الواحد كده يضحي بالجنة لشهوة ساعة انه مغبون مغبون من ترك الجنة وما فيها لشهوة ساعة طب انا عايز اوريك كيف الدنيا الناس بيقولوا احنا بتشتغل ليه فلان يقول لك باكل عيش يعني كل شغله لاجل ان ياكل خبزه طيب رغيف الخبز ده اللي انت ممكن مثلا امام ايه طبق كده فول ولا بتاع وتاكل لك مثلا 10 رغيف تعرف الرغيف ده حتى تاكله كيف يكون تحرث الارض تحط البذر تروي بقى تشيل بقى كل ليل الاعشاب اللي تضر بالزرع تفضل تتعاهده يكبر تحصده تجمعه وتحمله توديه الاجران تدرسه تفصل التبن عن الايه؟ عن بتاع الغله مثلا ولا البر وبعدين تاخده بعد كده تغسله وبعدين تطحنه تخليه دقيق وبعدين ترجعه تاني عشان ايه؟ تعجنه وبعدين تكبجه وبعدين تاكله. اهو ده رغيف خبز رغيف خبز مر بكل هذه المراحل مصداقا لقول الله عز وجل لقد خلقنا الانسان في كبد دنيا ايه اللي انت يعني تقبل فيها الحرام وهي ساعه ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه فالرسول عليه الصلاه والسلام لما الاعرابي ده او الصحابي ده بيقول له ايه مالي عند ربي ان قتلت في سبيلي قال لا كالجنه هو بياكل بقى التمرات وبتاع وبعدين قال انها لحياه طويله حتى اكل هذه التمرات لسه هستنى في الدنيا دقيقتين خمس دقائق لا لا يدخلني من الجنه وهذا النعيم المقيم اللي احنا قرانا عنه في القران والسنه الا ان روح تطلع قال انها لحياه طويله حتى اكل هذه التمرات ورمى بالتمرات ودخل في الغمرات فقتل حتى قتل فتصوروا أيها الكرام أن الحوار كالآتي جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لي عند ربي إن قتلت في سبيل قال له ولا حاجة يقول بقى أما أشوف ظل الشجرة وأكمل الجراب بقى ياكل بقى التمر على راحته هو مستعجل على إيه؟ روحه هتطلع وبعدين هيروح فين؟ ما هو لا جزاء يوم ده يعمل إيه؟ يوم يضعف المنة يضعف المنة وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما من حديث ابن عباس لما لقيه جماعة ما كانوا يعرفونه أول مرة يرونه فقعدوا يسألوه فمن ضمن الايه اللي سالوا امراه كان معها صبي صغير حملت الصبي الصغير كده ورفعته وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. طب هي المراه ما سالت عن الاجر. هي تسال ده ينفع له حج؟ كان قال لها نعم وانتهى الجواب على كده. لكن لماذا زاد لها الاجر؟ لان الانسان اجري. اجري يبحث عن الاجر. اللي كان يبحث عن الاجر اول ما انت ترى ان الغلام اذا كان لا له لك اجر عليه وبامكانك ان تاخذه الى الحج فيتحفرط في الاجر ليه؟ فهذا نوع من الاغراء للناس ان كل واحد ياخذ ولده الى الحج وانا اعرف رجلا طبيبا كان عنده عيادتين وعنده عمارات وعنده اراضي وتزوج بابنه خاله وكان يحبها حبا شديدا والمراه لا تنجب فالمهم عمليات جاب الارض عمليات وطبعا هو كل ما بيعمل عمليات عمال ايه يكسب ويفتتح مشاريع وكده اخر مره ذهب فيها للنمسا الطبيب قال له والله يا فلان يعني ريح نفسك خلاص لا امل هو صرف عليك اموال طائله الوف لكنه لانه يحبها يريد منها الولد يريد منها الولد كثير من اللي بيحددوا نسلهم الدافع الى الحب ان هو عايش مع المرأة على كف عفريت فيقول لك يعني هذا بنستكثر يعني من الهم ليه؟ كفايه ولدين ضايعين احنا نجيب ثلاثة أربعة يضيعوا كمان في في عرض الطريق إنما الرجل إذا أحب امرأته وكلف بها تمنى منها الولد تمنى منها الولد وبقدر حبه لامرأته يكون حبه لأولاده وهذا شيء خفي لا يظهره الرجل لا يظهره الرجل اذا كان بيكره المراه يكره الولاد لا يحبهم ذاك الحب اذا كان بيحب المراه يتمنى منها الولد فالرجل يحب ابنه خاله ويتمنى منها الولد فلذلك لم يتزوج مره اخرى انما ايه واصل العلاج المهم بعد ما الطبيب قال يا فلان والله لا فائده ويعني ايه خلاص يعني الطب اخر كلمه عنده لا فائده دي لا تحتاج الى معجزه من الصناعه الرجل رجع من النمسا بدأ يبيع في الملك بتاعه يبيع ويصرف بقى فقالوا هو فلان مالك عشان كده بتبيع العمارات والأطيان والعقارات قال ولمن أدعها إذا الحافز له كان على أن هو يشتري عقارات ويبني عمارات وبتاع أنه كان يؤمن الولد كان يؤمن الولد لكن مثلا لو هو كان العيد مثلا فيه كما يقال وقالوا له لا فائدة يا فلان وريح نفسك والعملية أنت مخلوق كده فأحمد الله عز وجل بقى على الكرب الذي أصابك ما كان يفطر بدل يحول لمين يحول؟ لو يأس من البداية لكن الذي أطال نفسه في الجمع والادخار والكلام ده الأمل الذي كان يجري خلفه هو طبيعة الإنسان كده إن هو لا يعمل إلا بأجر فإذا قلت للرجل ابتغي وجه الله بالعمل وانت بحكاية الجنة والنار لا يكاد يصل إلى الله ولذلك الله جعل الجنه والنار على ناس لكن انت اذا اردت الجنه واردت وجه الله يبقى خلاص لابد ان تمر من طريق الجنه. فمن اكبر العقبات الموهومه غير الحقيقيه التي يضعها بعض الناس في سبيل السالكين الى الله عز وجل انك اذا قصدت النعيم الاخرويه بعملك يبقى انت كده ايه قدحت في اطلاق. لا تكون مخلصا الا اذا اردت وجه الله خالصا. من العقبات ان واحد يقول ان التنعم بالمباحات عقبة في طريق الاخلاص فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا ان طلب المباحات المشروعة لا يعرقل العبد بالعكس ده لو العبد نظر الى ما اباحه الله له وجد ان هذا يسهل عليه طريق الوصول يعني كل شيء حرمه الله عز وجل جعل في مقابله عوضا حلالا كل شيء حتى لا يعني تحتاج الى الحرام ما هو لابد من بديل يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال وفي بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله ايات الرجل منا شهوته وله صدقه طب ده شيء بيستمتع بيه يبقى كفايه المتعه لكن ياخد اجر فوق المتعه قال ارايتم ان وضعها في حرام كان عليه وزر قال كذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر فهو لما حرم عليه الزنا اباح له الزواج وملك اليمين والتسري ده كل ده عوض مباح فهذا المباح الاصل فيه انه ابيح لك لتصل الى الله بسرعه وبامان كده بلا عقد وحنظله رضي الله عنه ظن هذا الامر كما رواه مسلم في صحيحه ان حنظله قال لابا بكر الصديق رضي الله عنه في الطريق قال نافق حنظله ايه الاخبار ايه الحكايه؟ قال له والله نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنه والنار فكأن راي عين. تكلم عن الجنه كانك بتشوفها. والنار كانك تراها. فإذا تركناه ورجعنا إلى ديارنا وعافسنا الأولاد والصبيان والضيعات والنساء نسينا كثيرا مما نقول. فيوم يكون الناس بالنفاق ده انا لسه من خمس دقائق كنت ابكي وقلبي منفصل وبعدين اجي اشيل الولد كده اقعد انقصه كده وارقصه وبعدين ادخل على المراه اهزر معاها و- ومش عارف ايه انا ده انا ايه ده ايه النفاق ده؟ هو المفروض زعلان افضل كده زعلان على طول عشان ايه ده دليل على الاقرار لكن مش ازعل وبعد خمس دقائق اضحك فظن ان هذا من النفاق فقال لا تقع ايه اللي حكي- قال له الكلام ده قال له والله واني جل اجد ذلك أنا كمان نفس الموضوع برضو أسمع كده يتفطر قلبي وأسمع عن الجنة يشتاق قلبي وبعدين أول خمس دقائق أروح للنساء إذا أنسى الموضوع كله. طيب فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما حنظلة نافق حنظلة شال الراية نافق حنظلة أول ما وصل رفع الراية نافق حنظلة إيه لا حكاية قال له يا رسول الله نكون عندك فتذكرون الجنة والنار كأن رأي عين. فإذا تركناك ورجعنا إلى النساء والأولاد وعاقتنا الضيعات نسينا كثيرا مما تكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكونون أي لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرق ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة الناس فهمت ساعة وساعة غلط فأنا إلين ساعة لقلبك وساعة لربك طب فين ساعة قلبك 24 ساعة طب فين ساعة ربك إن الله غفور رحيم ازاي كمان يعني يفضل يضحك 24 ساعة وعشان يسلوا الناس عملوا بقى برامج الخواجة فيك يا ابو لمعة واخد بالك وواحد حياته كلها قائمة على الفشل تصور حياته كلها قائمة على الفشل والناس يضحكوا بتاع طول النهار بيضحكوا أين ساعة الله؟ ما ما غير موجود النبي عليه الصلاه والسلام اشار قال انك يعني لا تستطيع ان تصل الى الله الا اذا اخذت المباح هي دي كلمه ساعه وساعه يعني ساعه لنفسك تتمتع بها بالمباحات التي اباحها الله لك لأن النبي عليه الصلاه والسلام قال كل لهو باطل الا ملاعبه الرجل امراته وفرسه وولده كل لهو باطل جماعة ساعتين يقول لك مثلا ايه ايه رايك في حته الاثاري اللي هي الالعاب اللي على الكمبيوتر ويجيب لك الولد ايه آه رصاصه وبرتقانه نازله ويقوم داخل البتاع إيه، وبعدين ايه يفضل يلف ساعة عشان يصطاد البرتقال كله، عشان انت بتعلم ولدك هذا الكلام تضيع عمره وبعدين يا ويله اذا فات الوقت المحدد ولسه في برتقانه ما نزلتش يرجع له البرتقال كله تاني علشان يفضل يضرب بقى ايه طول النهار اذا فاز بقى ثلاث اربع دورات وما عرفش يجيب البركان كله يبقى يبكي على نفسه يبقى يحول بقى احول ما بيعرفش ايه يصيب الهدف ويشغلوا ال- ال- ال- الاولاد بالمسائل دي ويضيعوا اعمار الاولاد بهذه الاشياء ده هو كل له باطل الا الثلاثه دول ان الرجل يلاعب امراته ليه عشان خاطر المراه شريكه الرجل ما يدخلش بقى جد ما يقدرش يدخل جد ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي هو ابو الجد كله بيقول ينبغي على الرجل ان يكون كالطفل في اهله فإذا التمسوا ما عنده وجدوه رجلا ما يفضلش عيل على طول ينبغي على ايه على الرجل ان يكون كالطفل في اهله يعني يضحك ويلعب وبتاع ما يكونش يعني ما آخر من المشكله اللي عرضت عليها في الشهر الماضي واحد م- مختصم مع امراه وهو بقى لسه ملتزم جديد والملتزم الجديد عنده ايه شوق كده لكل شيء نفسه يعمل كل حاجه اول ما يقرا حديث يبقى عايز يعمل الحديث ده عنده حراره لكن الحراره دي بتضيع عليه الحكمه في التعامل مع الخلق ومع المخلوق من شده الحماس المهم حصلت اتفاق مع امرأته فانا جاي يعني بعد ما ضرب جوز لبعض من ساعتين المرأة يعني ايه قالت بقى اما اروح اصالحه فرايحة كده وهو بتطبطب عليه كده قال لها عندك دليل ايه دليل دي؟ عندك دليل يعني تطبطب عليه هي دي عايزة دليل يا ابني انت عايز ايه يعني ايه احل لكم ايه استطبطاب ولا استطبطبه ولا اشوف بقى لما يكون يقول لها عندك دليل يقوم يسد نفسها ويكسر نفسها يعني كانت ناويه هي تعمل المسلسل بعد ايه؟ بعد العمليه دي قفل عليها الباب. يعني كانت ناويه بقى بعد التلقيه تقول له كذا وكذا ومش عارف ايه وبتاع وانت اللي والكلام اللي بيقال في مثل هذه المرة لا قفل عليها وضيع عليها ال- بقيه ال- الموضوع. فشوف شوف ال- لا انت مثلا راجل تعبان على اهلك احيي احسانك لاهلك بالمعروف الكلمه الطيبه الجميله الكلمه الحسنه يعني انت جاي تصرف عليها وتنفق عليها وتكسوها وتكسو اولادها كثير من الناس يضيع هذا المعروف كله بالكلمه السيئه لا يرضى دائما مكشر لا يكاد يرضى يعني مثلا في شهر رمضان والناس بتوسع على نفسها في شهر رمضان طالع بقى السلم ومعاه 10 15 كيس برتقال وفاكهه واكل ومش عارف ايه بتاع وقسوه افتح الباب عرقان طبعا يقوم حاطط كاس على الله يثمر فيكم كله على الله يكبر فيكم ده انت مثلا صرف لك 1000 درهم طب انت ضيعت ال 1000 درهم راح خلاص او لما كلهم اطفحوا مثلا راح ال 1000 درهم لكن انا مش عايزك تدخل باي فاكهه ولا باي توف ادخل ايد ورا ايد قدام واول ما تدخل السلام عليكم انا والله يعني مقصر في حقكم ونفسي اعمل لكم واجيب لكم لبن العصفور ومش عارف ايه ويتكلم الكلام ده الله يتولى جزاءكم انا لا استطيع ان اجزيكم اسال الله ان يغفر لكم اسال الله ان يحسن خاتمتكم واخد بالك اول ما تقول كده تقول له كفايه دخلتك عليه ده انت بالدنيا ده سلامتك عندنا بالدنيا فلوس ايه اللي انت بتتكلم عليه وشوف يحيي الرجل المعروف وبعدين يخلي الدفء في البيت بالكلام الجميل الطيب كلام الجميل الطيب قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فانت لما تقعد بقى تتكلم وتتساهل وتتسامر مع امرأتك هو ده من اللهو الباطل هذا من اللهو الباطل هذا من ال- من هذا من اللهو المباح عفوا اللهو كله باطل الا فهذا من اللهو المباح يبقى انت شوف بتلهو وفي نفس الوقت مباح لك ذلك ليه عشان تستمر عجله الحياه كذلك ملاعبة الولد ملاعبة الفرس الفرس اللي انت بتاخده مثلا تجاهد به في سبيل الله عز وجل فيبقى كل لهو باطل الا هذه الانواع الثلاثه ليه؟ لانها تعينك على الجد والسير الى الله عز وجل فالحياه لا تكون هكذا جافه وفي الصحيحين من حديث انس لما جاء ثلاثه الى ادوات النبي صلى الله عليه وسلم بيسالوا عن العباده فلما يعني وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بيلاعب النساء و... ويضحك مع النساء وكان له مع زوجاته آه، يعني مواقف جميله بالذات مع عائشه رضي الله عنها كان له مواقف كثيره جدا مع عائشه كان يتلطف معها هي- هم راحوا لع- لعائشه وعائشه هي اللي بلغت النبي صلى الله عليه وسلم قول هؤلاء الثلاث دخلوا ايه الاخبار كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل ابدا قالت يكون كاحدكم في مهنه اهله فاذا اقيم للصلاه قام للصلاه يخطف نعله ويقيط ثوبه ويرقع آه، ثوبه زيكم تماما وبعدين برضه تذكر شيئا من ال- من اللهو اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلهو معها به وكان يباسطها كان يباسطها وهو والله اني لا اعرف غضبك من رضاك قالت كيف يا رسول الله؟ قال اذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب ابراهيم واذا كنت عني راضيه تقولين لا ورب محمد قالت والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك وفي حاجه كمان انا أ- اكاد اقطع ان هذا الشيء اللي ساذكره لا يفعله منا احد. في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما نحن في غزوة إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجال للرجال تقدموا تقدموا عايز يمشي مع عائشة لوحده فقال لها تعالي أسابقك يجرؤ بال بعض كده الصدق قال فصادقته فصدقته فصدقته فصدقته قال فتركني ومرت مدة طويلة سنة سنتين شهر شهرين قالت حتى إذا حملت اللحم يعني ده الدجينة ونحن في غزوة ما قال لهم تقدموا فتقدموا هي ليست بقى الموضوع قال لها تعالي وسادتك قالت فصادقني فسبقني فجعل يضحك وقل هذه بتلك كده واحد واحد هذه بتلك وهي نسيت الموضوع طب بقى مين اللي بيعمل كده؟ هيقول لك انا اجري قدامها عشان تركب جميل وتلبس رجليها وخلاص وده خلاص بقى ما اعرفش اكلمها بعد كده لا لازم تتسيد ومال شنباته ده كده في وشه ليه؟ يقعد يغرم في الشنبات وبتاع عشان يثبت وجوده وبعدين واحد يقول لك والله يا اخي انا نفسي اعملها بس انت عارف البيوت الشقه كلها 40 متر ولا 50 متر اول ما الواحد يبتدي يسخن يدخل في الحيط على طول فيعني ما فيش يعني براح الواحد يجري وياخد راحته ومش عارف ايه يا اخي العب ريست ولا اعمل اي حاجه ده الشيء الثابته دي ان انت لا تحتاج شيء الى مسافات اظهر للمراه حسن الخلق واظهر لها الود اظهر لها الود والمراه دائما تقعد كل كل شويه كده ايه تقوم تحسس على قلبك تشوف هي لسه مستقره في قلبك ولا لا لازم تعرف ان المرأة كل شوية برضه تريد انها تسمع الكلمة الطيبة ليه؟ لان الانسان اول ما بيتزوج يكون فيه شوق الى المرأة. بعد ذلك يظهر الشوق ويبقى الحب. يعني الرجل لا يشتاق الى المرأة، يشتغل طول النهار وخلاص. خلاص يعني ما عاد يشتاق اليها. ففي الاول كان دايما ايه؟ يتكلم كلام جميل وكلام حلو، فالمرأة بتعتقد ان الرجل لا يتكلم لانه ملل. فتقول هي كل شويه برضه تريد ان تستمع الى هذا الكلام الجميل. وتريد ان تعلم ان لها حظوة عند زوجها فتقوم انت ايه من باب الله المباح تقوم انت تسلك هذا الباب عشان تصل الى ربك بسلام لان انت لو ما عملتش كده هتضيع في الدنيا والاخره تعرف ليه؟ في الدنيا موريات النجوم في عز الضغط ولا تشكر وانت راجل بتنفق يعني المراه لا لا تشكر ونقلت هذا الى الاولاد كمان انت تيسر عليك نفسك يعني انا لو انا اطعم حيوانا اول ما شفنا هيجي يجيله انا بقى ايه اللي عملته في دنياتي الواحد يقول لنفسه كده ايه اللي عملته في دنياتي بقى اكل ويعض ويجي ليه كده وتيجي تسهر عليه نفسه ويصاب باكتئاب يصاب باكتئاب بسبب ايه؟ بسبب النكد، يعني الرجل اللي ربنا سبحانه وتعالى افترض زوجه ناشد بيحسب كل واحد ماشي في الشارع. كل رجل ماشي في الشارع يحسده. يظن ان هو سعيد. شوف واحد قابل اخاه فوجده يكلسم بشفتيه قال له يا فلان تحسب تسبح قال له احسبك انا احسب لا اسبح يعني بيقول حسبي الله ونعم الوكيل ماشي يقول حسبي الله ونعم الوكيل بسبب الايه المراه لكن انت لو مستريح طبعا لو انت تعبان لا تستطيع ان تعبد الله تيجي تقف في الصف ازاي؟ ايه ده تمور وانت واقف في الصف عايز تستحضر قلبك تفهم ايه من الامام بيقراها ما انتش عارف انما لو المراه صالحه المراه جيده تقوم تبقى نفسك تروح البيت تخلص شغل عشان تروح البيت ليه سكن والسكن ضد الحركه طول النهار بتتحرك رايح جاي فالحركه دي تتعب البدن فاول ما توصل بيتك توصل للسكن من السكون طول المرأة تقابلك وتحمد الله على سلامتك يوم انت بقى لما تنزل الى الصلاه تنزل بقى انت مستريح الضمير خالي القلب يبقى المرأة الصالحة تحرز لك الدنيا والاخره يبقى انت كيف لا تنهو مع المرأة وبعدين تعرف مفاتيح المرأة منين وتتعامل مع المرأة بذكاء. تعامل مع المرأة بذكاء. وبعدين يا اخي الكريم تعاملك مع المرأة بذكاء رحمة للمرأة نفسها. رحمة للمرأة نفسها. انت عارف اوسع باب في جهنم النساء بيدخلوا منه باب كفران العشير. كفران العشير. العشير هو الزوج الرسول عليه الصلاه والسلام اتى النساء في يوم عيد فوعظهن وقال يا معشر النساء تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار فقلنا يا رسول الله ولم قالت امرأة من قصة طب لما النساء أكثر أهل النار؟ قال لأنكن تكثرن اللعنة وتكثرن العشير وتكثرن الإحسان وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط شوف انت قايل صابعك العشرة شمع تكفيه لك الشموع دي كلها تكفيه بتقول لك انت عملت ايه؟ انا شفت معاك يوم راحة انا يوم اتكلمت انا في نكد الايام لا امال فين بقى الايام اللي كنت بتقولي لي امر على ديار ديار ليلى والكلام ده راح فين كنت بتوثقيني ولا ايه؟ طب حتى اذكري هذه الايام لكن المرأة كالقدر سريعة الانقلاب صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة لا تستقيم لك على طريقة اوعى تقول انا مذهبي واحد لا مع النساء لازم يكون لك زي جحر فقط 100 باب 100 باب اتقفل عليك باب يبقى لك طرق اخرى تسلك بيها 100 مذهب تكون مع المرأة ليه؟ لان المرأة كالكذب ممكن تلاقي غضبانة غضبانة من ايه؟ والله انت ما تدري طب فرحت كده فجأة كده وفرت واستنارت من ايه؟ برضه ما اعرفش في نساء كده زي امشير ما تعرفش الريحه لك منين إيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بينبه النساء كل مرأة ممكن تكون صوامة قوامة عابدة زاهدة تتكلم في المسجد مثلا للأخوات وتشرح لهم في التوحيد والفقه والبتاع ده تسمع كلامها قلبك يتفطر أول ما تدخل لزوجها تسكت كل الحسنات دي تسكت كل الحسنات لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه وقال إيه؟ وأنا أعصر النساء تصدقن فيني ورأيتكن أسفل هلة العجيب يا جماعة بسبب الفوضى العلمية في هذا العصر وان لا يوجد حمى للدين ولا احد ياخذ على اوج المنحرفين في امراه لبنانيه صحفيه نشرت ايه؟ كتاب الكتاب ده كان عباره عن مقالات نشروها في الجرايد اللبنانيه والمجلات وعلماء الدين يردوا والنسوان يردوا من الناحيه الثانيه. ايه بقى خلاصه الكتاب العزيز ده؟ اولا عنوانه هل النساء اكثر اهل النار؟ ده عايزين حريه المراه حتى الدين يعني عايزين المساواة حتى في دي كمان احنا في ايدينا فالمرأة بتقول بتقول يعني ان في حديث بيقول بيقولوا ان البخاري رواه لكن البخاري فيه احاديث موضوع المرأة اللي بتقول هذا احد هذه الحديث الموضوعة هذا الحديث ان كنا اكثر هنا قالت كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قامت قايله ايه وعلماء الحديث بيقولوا ان صحة السند لا تستلزم صحة المتن يا ولد شوف توصيل العلم ده ايه صحة السند لا تستلزم صحة المتن اكبر مشكلة ان يأخذ الاغمار الجهلة كلام العلماء فيتكلموا به القاعدة دي صحيح صحة السند لا تستلزم صحة المتن اه ممكن السند يكون صحيح والكلام وحش منكر ليه؟ لان كان زمان اي واحد عايز يفتري حديث على النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب له اي سند جميل لان كان زمان الناس بيتكلموا الاسانيد. ايه يا فلان انت لماذا تفعل؟ يقول والله حدثني فلان عن فلان عن فلان انه قال كذا وفعل كذا، الاسانيد عندهم كان زي ما انت بتتكلم كده. يحفظوا الاسانيد، حتى الشحاتين كانوا بيشحتوا الاسانيد. مره واحد واقف على المحطه مثلا وبيشحت فالمهم ايه قعد يتكلم ويقول حدثني فلان ما فيش حد عبره. فقام قايل ايه طيب طيب هوريكم يعني حدثني يزيد بن هارون طعن فلان عن فلان وثاق سند ايه كالذهب ائمه كلهم معروفين للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل فلا إذا سأل السائل فلم يس فلم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثة. روحوا في داهية دلوقتي أهو ده ما حطيتوش فلوس. فالمهم الناس إيه أعطوه فقام واخد المنديل صبره كده حطه في جيبه إيه وهرب. هو الراجل مشي من هنا وجاء يزيد بن هارون. قالوا له ان في رجل هنا حدثنا عنك حديث كذا وكذا قال كذب عدو الله ما سمعت به فهو الرجل اللي عارف ان يزيد بن هارون امام كبير فيقوم ايه يذكر سند وينسبه اليه فساعات السند يكون صحيح ويكون واحد كذاب من دول عمل ايه متن او كلام كذب وقام مركبه على السند فالعلماء من هنا قالوا ان صحه السند لا تستلزم صحه المتن لكن لو في امام جليل اتى بسند صحيح يبقى المتن لابد ان يكون صحيحا لان الامام لا يمكن ينخدع بمثل هذا يبقى إذا أورد إمام جليل سندا صحيحا يبقى لابد أن يكون المتن صحيحا. فكيف بالبخاري الذي جمع أصح الصحيح في كتابه؟ لكن المرأة مش فاهمة شرط هذا الموضوع خالص. وتقول إن ابن الزوج يقول صحيح سند، طب يا طب يا امرأة المتن منكر ليه؟ قالت سند صحيح مظبوط لكن المتن منكر. طب أين سر النكارة في المتن؟ قال لك يعني مثلا ده الرسول عليه الصلاة والسلام ابو الذوق كله وابو الاخلاق كلها يوم يجي النساء في يوم العيد يقول لهم انتوا في جهنم وبئس المصير بدل ما يقول لهم كل سنه وانتم طيبين وبعود الايام ها وعقبال كل سنه ها يوم يقول لهم انتوا في جهنم وبئس المصير يعني كده وهو ابو الذوق واحنا اتعلمنا منه الاخلاق وتعلمنا منه الذوق يوم يعمل مساله زي دي يعني اليس هذا من المناكير طب مين اولى بال- بدخول جهنم وبئس المصير؟ الرجال اللي هم عملوا القنبله الذريه وعملوا الصواريخ عبارات الخراق وهم اللي عملوا اسلحه الدمار الشامل والحروب كلها من نتاج افكار الرجال انما المراه اللي قاعده في المطبخ رهينه الثوم والبصل رهينه النحبتين ها وعماله تخرط في مش عارف ايه وبتاع وبتستنظر جوزها وعماله تخدم عيالها ومكسوره الخاطر والجناح بقى الغلبانه دي تدخل جهنم اكثر من الرجاله لا ده العدل ان يكون الرجال هم اللي يدخلوا الجنه ال- ال- بتاع اسمه النار وبئس المصير. وشوف هو مؤلفه كتاب وبترد على علماء الدين الرسميين وغير الرسميين في المساله دي.
لا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المراه لا تستقيم لك على طريق لذلك المراه لو ارادت ان تحرز الجنه يبقى تطيع زوجها طاعه عمياء في المعروف
طاعه عمياء في المعروف، لان كل انسان في الدنيا طاعته مقيده بقيدين. حاشا الرسول عليه الصلاه والسلام طاعته مطلقه وطاعه الله عز وجل مطلقه يامر فتسمع بلا نقاش. انما اي انسان فينا طاعته مقيده بشيئين بالمعروف وبالاستطاعه. فاذا امر بالمعروف وليس في الاستطاعه لا طاعه له. اذا امر بما في الاستطاعه وليس من المعروف فلا طاعه له. اذا بنقول للمراه ان مفتاح الجنه الاعمال الصالحات وسن المفتاح طاعه الزوج في المعروف. والرسول عليه الصلاه والسلام راى اسماء بنت يزيد بن السكن قال اي هذه اداه بعل انت؟ قالت نعم. قال كيف انت له؟ قالت لا الوه يعني لا اقصر في طاعته. قال فانما هو فانما هو جنتك ونارك. قال فانظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام لما يقول يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار ثم يذكر العله ينبغي على المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتقي نار جهنم. فيبقى أنت يا أخي الكريم لازم تحسن التعامل مع المرأة. ليه؟ لأنها هي التي توصلك إلى الله عز وجل. فانظر له المباح لكن حياتك كلها عليه. حياتك كلها عليه. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لحنظلة ساعة وساعة قصد أن أنت لما تلاعب امرأتك حتى تتزوج بهذه الملاعبة الحلال على فعل ما امرك الله عز وجل به من الواجبات والمستحبات يبقى ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم لحنظله ان يضيع حياته بل يجعلها حياه موائمه. فحنظله رضي الله عنه ظن هذا وهؤلاء الناس الذين ذهبوا الى ابيات النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا كذلك. وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر يعني فقالوا والله هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه عمل ولا ما عملش هو داخل الجنه هو الذي سيقرا إلق الجنه بيده. ربنا راضي عليه المهم احنا احنا بقى الدور علينا بقى هو كان بيلاعب النساء واحنا فاضيين يقعد يلاعب النساء وساعات المرأة كده يكون بتحب الملاعبة كثيرا وبتاع وتقعد تضحك وتسامر وبتاع هتضيع عليا حياتي لا انا لازم بقى ابقى خنشور كده وادخل بقى اضرب الجوز عشان ايه اصلي فقام واحد قال خلاص انا لن اتزوج النساء خلاص واحد قال يا رسول صلى الله عليه وسلم انا بقى ايه ساصوم الدهر وتحت انا اقوم الايه الليل اول ما النبي صلى الله عليه وسلم جاء وعائشه قصت عليه الحكايه فزع فزع ليه؟ لان اذا رايت القدوه لم يملا عينك يبقى يوشك ان يسقط من نظرك. هذا الاسوه والقدوه ازاي تنزلت تحت؟ وهو اسوتك وقدوتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على الميزان ميزان الاسوه فقال الصلاه جماعه جاء الناس قال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا وكذا أنا إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وفي سنن أبي داود لما جاءت خويلة بنت حكيم إلى عائشة رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل رآها خرجت خويلة فبيسأل عائشة قال يا عائشة ما أبز هيئة خويلة ليه كده شكلها رفيس ودبلانة كده قالت يا رسول الله هي عند رجل يقوم الليل ويصوم النهار فأهملت نفسها وأضاعتها تتزين لمن؟ رجل لا ينظر إلى هذه الأشياء لسه عبد الله بن عمرو بن العاص أبوه عايز يزوجه ومش عايز يتزوج زوجه بالعشر وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رجلا قواما يقوم كل ليلة بالقرآن كله كل ليلة يقرأ القرآن كله في الصلاة ويصبح الصبح صايم فالمهم يقول أنكحني أبي امرأة ذات حسب من قريش أنكحني يعني هو لم يكن له رغبة في النكاح تزوجه غصب عنه قال فلما أدخلوها علي العادة إن الرجل يقول فلما دخلت بها من تمام قومت عليه يقول فلما دخلت لا هو هي هم دخلوها عليه لم يكن يريد أن يتزوج هو دخلوها عليه من هنا قام واخد في الغرفة الثانية وإيه وراح يصلي مغلوب مغلوب على حب الله وحب طاعته فراح لحبيب نسي بقى المرأة دي لم يكن له فيها مأرب وبعدين قعد يصلي طول الليل والمرأة قاعدة منتظرة الرجل والرجل ايه في مكان اخر. الصبح بدري عبد عمرو بن العاص نازل بيطمئن بقى عارف ان ابنه ممكن يعمل الحركة دي. أول ما دخل على طول دخل على ايه زوجة الابن ايه أخبار عبد الله قالت نعم العبد لربه. أو قالت هو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. قال فجاءني أبي فعزمني وعضني بلسانه وانت عارف اللسان بيعض اللسان كالكلب العقور ما هو الأعراض لا تنهش إلا باللسان يبقى لما واحد يتكلم في عرض إنسان يبقى كأنه نهش زي الكلب بالضبط ما بينهش اللحم لذلك قال عضني بلسانه وعزمني شتمه يعني وقال أنكحتك امرأة ذات حسب من قريش فأعضلتها إلى آخره فالنبي عليه الصلاة والسلام قال القني به وبعدين قعد يتدرج فيه وقال ايش له فمن رغب عن سنتي فليس مني. اه اسمعني ابن مظعون. رجل يريد الله والدار الاخره فظن بقى ان الله مع النساء والكلام ده هيضيع عليه الاخره. فترك النساء وايه ومضى في طريقه. فالنبي عليه الصلاه والسلام اول ما شاف المراه كده لها هيئه الرثه بزه. قال يا عائشه ما ابز هيئه اخويا قالت يا رسول الله لها رجل يقوم الليل ويصوم النهار. فاهملت نفسها وضاعتها. فارسل الى عثمان أول ما لقيها قال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ قال يا رسول الله بس سنتك أطلب. قال فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. حنيفية سمحة وما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى الجماعة اللي بيظنوا أن المباحات عرقلة للعبد في طريق الوصول إلى الله أخطأوا. ما تدبروا القرآن ولا السنن كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق من الذي حرمها أنت بس استمتع بالنعمة واشكر الله عز وجل أن أنعم بك أن أنعم بها عليك لأن الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يعني إن شكرتم وآمنتم ما يفعل بعذابك ماذا يعود عليه تبارك وتعالى من عذابك وعذاب أهل الأرض جميعا يبقى دي من العقبات الموهومة التي يضعها الناس في طريق الإخلاص. يبقى طلب النعيم الأخروي لا بد منه وهو الذي يطول نفسك في الجد إلى الله عز وجل فلذلك أيها الإخوة الكرام ختاما لهذا الكلام نقول لك احذر قطاع الطرق إلى الله أنت بتمشي في السوق وعامل لإيه لجيبك فستة ليه؟ وعامل للفستة قفل إيه؟ ليه يقول لك اصل اللص لو ظريف وولد كده ايده خفيفه ها ممكن يفتح السته وياخد المحفظه فيقوم ايه عاملها بقفل علشان الحرامي ما ياخدهاش لا ده انا عايزك تعمل استفسار على قلبك لان في لصوص في طريقك الى الله يسرقون قلبك ويخلبون لبك بمظاهر ابهات كده فيها ورع وتقوى وتجد الرجل زاهد وعابد وبكاء وهنا خط اسود وهنا خط اسود ايه يا فلان الخطين دول يقول لك من كثره البكاء من خشيه الله خلاص بقى له خطين سود اول بقى ما يقول لك كلمتين سود دول يسمعك يقول اسال الله الجنه اعوذ بالله اعوذ بالله تسال الله الجنه ايوه يا اخي ساله الاخلاص الاخلاص اسال الله وجهه انت كاجير السوق اول ما انت تسمع منه الكلمتين دول وهو راجل مخبت عابد زاهد فيقوم يقع في روعك ان الراجل صادق اهو ده لص يعني أشد لصوفية من الرجل الذي صرخ جحا تعرفين الرجل اللي صرخ جحا أظرف لص بيقول لك جحا مره ذهب الى السوق وبعدين برضه ايه رابط المحفظه بتاعته ب- بسلبه كده ولا بحبل ومطمئن 100% ان المحفظه لا تسرق راح السوق قابله رجل ايه يا جحا الى اين؟ قال له الى السوق اشتري حمارا قال له يا اخي قول ان شاء الله قال له ان شاء الله ليه؟ حمل في السوق والمحفظه في جيبه دخل السوق بيبص كده بيدور على المحفظه لم يجدها انا عرفت الرجل الحرامي كيف فك الحبل الحل هو الحبل ها فالمهم بيدور على المحفظه لم يجد الايه؟ النقود ولا المحفظه رجع طبعا بلا حمار قابله صاحبه اين الحمار؟ قال له المحفظه سرقت ان شاء الله فهذا رجل ظريف جدا اللي سرق منه المحفظه وعاقبه وعاقبه ولا نجد احمق من هؤلاء من قطاع الطرق الى الله عز وجل ويلبسون الشيء الرديء لبوس الايمان اهل الايمان والتقوى والاخلاص والورع ما وجدنا لهم مثلا احمق من مثل الذي يضربه المصنفون في الحمق وكيف يجني على اهله ويجعل صاحبه مضحكه بين العالمين. يقول لك ان خرج رجلان من الحمقى كل واحد ركب الايه الركوبه بتاعته وبعدين الطريق طويل قال له يا اخي احنا نفضل ساكتين كده يلا بقى كل واحد يحكي حكايه ويتمنى على الله فان الطريق يقطع بالحديث فالاولاني قال اسال الله ان يرزقني بقطيع من الغنم اشرب من لبنه والبس من صوفه واكل من لحمه والثاني ما ايه وانا اسال الله أن يرزقني بقطيع من الذئاب أرسلها على غنمك فتأكلها ألا إيه ده؟ هي دي الصحبة؟ هي دي الأخوة؟ ترسل قطيع من الذئاب تأكل غنمي المهم تشاجرا وتقاتلا وضربوا بعض وبعدين هدأ وقعدوا بقى يتلاومون وبتاع وازاي ترسل ذئاب على غنمي فقال لك خلاص احنا بقى عشان خاطر ايه لازم نحكم اول قادم راوا وراء قادم رجل ايه كده كبير شيخ كبير في السن وراكب حمار ومعه زقان من عسل وربط الزقين بايه بحبل هنا زق وهنا زق وهي الاناء الكبير من الفخار وقف يا عم ايه الحكايه والله احنا كنا ماشيين وبتاع وكنا نتمنى على الله فانا بقول غنم ده بقول ديار يرضيك الكلام ده الرجل اول ما سمع الكلام ده قفز من على الحمار بتاعه ونزل مسك الايه؟ العسل واراقه على الارض. وقال اراق الله دمي مثل هذا العسل ان لم تكونا احمقين. طب ايه رايك ان هو احمق منهما؟
طبعا هذا شيخ الحمقى وانت لما تريق العسل على الارض وانت ايه اللي اللي كتبت؟ فهو بقى عايز يمثل يمثل اراك الله دمي مثل هذا العسل ان لم تكونا احمقين. فهو الرجل اللي بيقطع الطريق الى الله عز وجل احمق واحمق منه من يعطيه قلبه الذي به قوام حياته في الدنيا والاخره اذا انت ماشي الى الله اعرف ان على الطرق على الهدف على هذا الطريق لصوص لا يريد جيبك ولا محفظتك اطلاقا انما يريد قلبك فيلبس بقى لهذه الاسطمات الكبرى لبوس الشرع ولبوس الورع ولبوس الجميل تبقى العلاج ايه؟ العلاج ان تكون على صله بالعلماء الربانيين هم الذين ينصبون لك دلائل الهدى من الكتاب والسنه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين